بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ربنا يتقبل منكم الصيام والقيام يرضى عنا وعنكم يعتقنا في رمضان ويكتبنا من أهل الجنة يبارك فيكم يا رب شدوا حيلكم يا جماعة وابذلوا جهدكم ختم القرآن وعايزين أكتر من ختمة ونجمع الختمات و... ونشارك في فكرة ختم القرآن مع بعض وسنحيا بالقرآن وحملة سنحيا بالقرآن مع بعض نجيب العشرة مليون ختمة كلنا ونبعت لعمرو خالد دوت نت نحط ونقول ها جبنا كذا ختمة نفسنا نحقق الختمة دي مع بعض وهو أيام الختمات عمالة تتوالى اجمع من كل اللي حواليك عملوا كام ختمة وابعت لنا ونجيب مع بعض هذا العدد إن شاء الله ويبقى عملنا حملة كده نقابل فيها ربنا وكل واحد فكر الناس اللي حواليه بحملة سنحيا بالقرآن ياخد ثواب معانا وياخد ثوابهم إن شاء الله يوم القيامة ونحط الاستيكر ده في كل مكان ونشجع الناس ربنا يكرمكم ويتقبل منكم ويعيننا ويعينكم إن شاء الله ويجعلنا كده من عتقاء شهر رمضان ويبلغنا كلنا ليلة القدر كل ما نقرب من نهاية رمضان هندعي الدعوة دي آه خلونا قبل ما ندخل برضه في حلقة النهاردة أنا عايز أقول حاجة أنتوا واخدين بالكم إحنا ماشيين إزاي يا إخوانا إحنا ماشيين كل حلقة وإحنا بنحكي القصة بنركز على قيمة من القيم ونقعد طول الحلقة قيمة واحدة ونقعد مركزين عليها وتفضل الحلقات ماشية إزاي قصة جزء من القصة والقيمة حلقة والقيمة حلقة والقيمة حلقة والقيمة ونفضل ماشيين مع بعض كده اللي عايز يراجع كل القيم اللي قلناها فاكرين كم قيمة قلناها لغاية دلوقتي كتير عايز تراجع بقى كل القيم برضه ادخل على عمرو خالد دوت هتلاقي جدول بكل القيم وشوف نفسك انت مكمل قد ايه موضوع القيم ده موضوع هام قوي يا اخوانا بصوا يا جماعه عشان افهمكم اكتر او عشان اشرح اكتر اه في حاجه اسمها رصيد البنك وفي حاجه اسمها رصيد القيم كل الناس بتفكر في رصيد البنك اوعى تكبر رصيد البنك على حساب رصيد القيم والاخلاق رصيد القيم اغلى القيم اللي احنا بنقولها في الحلقات دي اغلى بكتير دنيا واخره من رصيد البنك خلونا نعيش مع قيمة من القيم والنهاردة حلقة نكمل فيها سيدنا موسى خرج من مصر سيدنا موسى مكمل ربنا نجاه وبني إسرائيل من فرعون نزلت التوراة حصلت الحادثة بتاعة السامرية أنا بسلسل لك الأحداث ها متجه سيدنا موسى رايح على فين سيدنا موسى متجه إلى الأرض المقدسة آه خليني أبدأ الحلقة دي بسؤال أنت مشتاق للقدس انت بتحب المسجد الاقصى انت مشتاق للمسجد الاقصى اصل هي دي قيمه الحلقه قيمه حلقه النهارده قد ايه انت مشتاق للمسجد الاقصى معلش ماذا يمثل لك المسجد الاقصى قيمته ايه في حياتك قيمته عند ربنا عظيمه قيمته عند النبي صلى الله عليه وسلم كبيره ده اول القبلتين وثالث الحرمين ده نصر النبي صلى الله عليه وسلم ده المعراج إلى السماء ده اللي فيه صورة باسمه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لا يمكن يذكر المسجد الأقصى إلا بكلمة الذي باركنا حوله أنت بتحب المسجد الأقصى طب معلش عشان ما يبقاش كلام كده إيه بنقوله وخلاص أنت بتشتاق تعمل عمرة مش كده جدا وبتشتاق تزور بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومدينة النبي ومسجد النبي جدا جدا وبتقعد تحلم وفي ناس بتبكي يا رب نولنا ان احنا نحج ونعتمر ونزور انت بتشتاق للمسجد الاقصى كده خلي بالك لا يذكر الا الثلاثة مع بعض لا تشد الرحال الا الى ثلاث يا ترى شوقك للمسجد الاقصى قد المدينة ومكة اقل بس اقل بقد ايه يعني لو قلت لك ايه اغلى ثلاث مدن غالية في حياتك ايه اغلى ثلاث مدن هل فيها هل فيها القدس هل فيها المسجد الاقصى اغلى ثلاث دول في ح... اغلى ثلاث اماكن في حياتك هل فيهم المسجد الاقصى كم تشتاق اليه يعني تدي نفسك كم من عشرة مش عشان سمعت الحلقة دي أصلا قبل الحلقة دي قبل ما حد يفكرك المسجد الأقصى في حياتك كم من عشرة حلقة النهاردة وقيمة النهاردة حب المسجد الأقصى مش بقول لك في حاجة اسمها رصيد الفلوس رصيد البنك ورصيد القيم قيمة حب المسجد الأقصى ما تتقلش بكنوز الدنيا النهاردة سيدنا موسى متجه إلى المسجد الأقصى ياه طب فكرنا في الحلقة دي وقلنا لو قلنا واحنا قاعدين في الاستوديو قعدنا نقول لكم وهو الان متجه للمسجد الاقصى وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا تفرق كتير قوي قوي عن لو قربنا ومشينا في السكة اللي كان ماشي فيها سيدنا موسى لغاية ما يقترب من المسجد الأقصى هو طا- طلع من مصر عدى على سينا وصل الأردن امبارح قلنا عدى من عند ب- ديار بني كنعان ها رايح على فين رايح على جبل نيبو فين جبل نيبو ده ده أقرب نقطة أقرب جبل يبص على المسجد الأقصى يعني بينه وبين المسجد الأقصى 25 كيلو تقريبا يعني ممكن لو انت هناك والرؤية جيدة تشوف من جبل نيبو المسجد الأقصى وتشوف قبة الصخرة وأهل الأردن يعرفوا المنطقة دي أهل مادبا يعرفوا كويس إن من المكان ده تقدر تشوف المسجد الأقصى بمنتهى السهولة وبمنتهى الوضوح لو الرؤية جيدة تيجي نروح تيجي نروح ونشوف تيجي نكون هناك الحلقة دي ممكن ما تحصلش تاني إنك توصل لمكان والكاميرا بكاميرات معينة تقرب تقرب لغاية لو الرؤية جيدة تشوف المسجد الأقصى ومن غير كاميرات لو الرؤية جيدة بالعين المجردة ممكن تشوفه تيجي نروح الحلقة دي مع بعض ونروح جبل نيبو مطرح ما سيدنا موسى كان هناك وهو بيحاول يذهب إلى المسجد الأقصى دي هتكون حلقة هتساعدك إن قيمة حب المسجد الأقصى تملأ قلبك تعالوا نذهب مع بعض ونروح إلى جبل نيبو ونستشعر مع سيدنا موسى حب المسجد الأقصى يلا
احنا ماشيين الان في نفس المكان اللي كان بيتحرك فيه سيدنا موسى وهو بيتحرك على جبل نيبو الجبل اللي احنا واقفين عليه دون اسمه جبل نيبو ليه مشي سيدنا موسى في الطريق دون ده اقصر طريق يودي الى القدس اقصر طريق يودي الى المسجد الاقصى خلي بالكم يا جماعه احنا بينا دلوقتي وبين المسجد الاقصى اقل من 40 كيلو حاجه و30 كيلو انت متخيل دي اعجب رحله انا عملتها في حياتي واكتر رحله الواحد بيتحرك فيها وهو حاسس ان هو مشتاق نفسنا نقرب ونقرب ونقرب طبعا الطريق اللي انتوا شايفين فيه دون احنا فوق الجبل اللي وانت فوقيه تبقى شايف القدس وانت فوقيه تشوف قبه الصخره على قد ما نقدر هنحاول نقرب على قد ما نقدر هنحاول نكون قريبين جدا علشان نشوف بعينينا لأول مرة من من هنا من الأردن تبقى شايف المسجد الأقصى وبينك وبينه حوالي 30 كيلو والله مشاعرنا مش أنا بس أنا وكل الفريق اللي معانا المصورين وكل اللي بيتحركوا معانا معقول هتكون المسافة قريبة كده ومعقول الدنيا قريبة كده ومعقول المسجد الق- الأقصى خليني أسألك سؤال سيدنا موسى مشي في هذا الطريق وهتشوفوا الخريطة دلوقتي في خريطة رسمية لخط سيره وخلي بالك المكان اللي احنا ماشيين فيه دون بقى مكان رسمي يأتي إليه سياح ويجدي إليه وفود من كل العالم من كل الأديان عايزين يشوفوا الخط السير اللي مشي فيه سيدنا موسى لغاية ما اخترق ووصل إلى القدس احنا ماشيين فيه الآن وبنتجه إليه الآن ورايحين فيه الآن عندي حاجة قبل ما توصل وقبل ما تشوف أنا عايز أسألك سؤال أنت مشتاق للمسجد الأقصى؟ وهو دون قيمة حلقة النهاردة وحلقة النهاردة كلها عايزة تملأ لبنى بالقيمة دي اوعى تنسى المسجد الأقصى اوعى قلبك ما يتملاش بحبه اوعى ما يكونش مسيطر عليك انا مشتاق له انا عايز اكون اهل ان انا اختار في يوم من الايام ان ربنا يمن عليا اكون من الفاتحين ليه او من, من المصلين فيه هل قلبك بي- بيعشق هذه الفكرة سيدنا موسى بيتحرك وكل قلبه على فكرة يوم ما جه يموت دعا ربنا ان هو يدفن هناك تحت اسواره يا رب قربني ولو رمية حجر لاكون بجوار القدس تخيل مشاعره عاملة ازاي هو الان متجه تخيل ان مثل هذا المكان هو فيه هو وبني اسرائيل رايحين اللي انا ماشي فيه الان ها يا جماعة ها مسلمين قلوبكم ايه تجاه المسجد الاقصى خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى ياه احنا بنشد رحال الان انا اول مره احس ان انا بقى اشد رحال مش هنوصل هناك لكن هنقرب قوي ونكون قريبين قوي لا تشد الرحال الا الى ثلاث خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما يذكر المسجد الحرام الا ما يذكر معاه المسجد الاقصى يقول صلاه في المسجد الحرام بمئة ألف صلاه وصلاه في مسجدي هذا بألف صلاه وصلاه في المسجد الاقصى على فكره مطرح ما بشاور بصباعي هو ده الاتجاه وصلاة في المسجد الأقصى ب 500 صلاة بيننا وبينه الآن 30 كيلو تخيل حاجة و30 كيلو تخيل المسافة تخيل القرب قد إيه أنت بتحبه ولا لأ ده من دلائل حبك ومن دلائل إيمانك النبي صلى الله عليه وسلم لما اتسأل يا رسول الله ما أول بيت بني في الأرض أول مسجد أقيم في الأرض قال المسجد الحرام أول مسجد قيل ثم أي قال المسجد الأقصى قيل كم بينهما يا رسول الله ده اتبنى قد إيه وده بعديه بقد إيه قال أربعين سنة حديث رواه البخاري بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى بنى أربعين سنة هم متلازمين على طول متلازمين دايما سيدنا آدم بنى ده وسيدنا آدم بنى دون هم دول شايف المسجد الأقصى ها تاني هفضل أقول لك دي سكة سيدنا موسى أنت مشتاق ولا لأ وهنفضل خطوة خطوة كل شوية نتنقل ونقول لكم مشتاقين للمسجد الأقصى ولا لأ المسجد الأقصى اللي النبي اللي, اللي اجتمع فيه أعظم اجتماع في التاريخ عمر ما أنبياء ربنا من ساعة آدم موسى عيسى داوود سليمان محمد صلى الله عليه وسلم اجتماع الأنبياء تم في المسجد الأقصى ما تمش في المسجد الحرام اجتماع كل الأنبياء كان في المسجد الأقصى مش في المسجد الحرام المعراج للسماء معراج النبي صلى الله عليه وسلم كان من المسجد الأقصى معراج النبي كان 30 كيلو من هنا إلى المسجد الأقصى النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الرحلة اللي سافرها مع جبريل الوحيدة كانت إلى المسجد الأقصى قد إيه كده غالي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لعلنا في منطقة مباركة عمر بن الخطاب عمره ما اتنقل ها اشتقت ولا لسه للمسجد الأقصى عمر الخطاب اتفتحت البلاد كلها اتفتحت الشام اتفتحت العراق عمره ما راح يستلم مفاتيح مكان الا مشي من هذا الطريق ايضا لان هو ده اقرب طريق مشي وراح واستلم مفاتيح المسجد الاقصى عمر بن الخطاب جه هنا ومشي من هنا وعدى جبل نيبو اللي احنا واقفين عليه الان زي ما سيدنا موسى عدى عليه وكمل وراح ووصل للمسجد الاقصى على ما وصل كانت هدومه ممزقه اول ما وصل اليهود والمسيحيين شافوه قالوا هو هو اللي مكتوب في التوراه والانجيل هو هو ايه اللي هيستلم مفاتيحها زي ما هو مكتوب عندهم مكتوب عندهم ان المسلمين هيستلموا مفاتيحها ايه هو هو هامة عالية وثوب ممزق فلما شافوه لقوه هامة عالية مرفوعة وثوب ممزق قالوا هو هو هو دون ويقف عمر بن الخطاب هناك في المسجد الأقصى يقولوا له صلي في مدينة في, في كنيسة القيامة ويرفض عمر بن الخطاب يقول لهم لا لأنه يؤمن بالتعايش ويؤمن بحق الأديان الأخرى يقول لهم أخاف أصلي جواها تقلبوها مسجد لا هصلي براها عشان ما يجيش حد فاهم غلط ويقلبها مسجد وتترك كنيسة القيامة لأن عمر عمر ما صلاش فيها ويا سبحان الله تأتي الأردن الهاشمية دولة الأردن الهاشمية تأتي النهاردة وتحرص أن يبقى المكان ده لأنها فهمت عمر صح فهمت عمر بن الخطاب صح فتبقي هذا المكان لكل الأديان ويمكن الحتة اللي أنا واقف فيها دي جنبها لوحة وضعها المسيحيين المكان ده عمره المسلمين وأقامته دولة الأردن لكن أقام المسيحيين هذا النصب قالوا فيه أن هذه رسالة الأنبياء الأنبياء كلهم لأن موسى الكل مجتمع عليه شوفوا شوفوا المعاني العظيمة دون عمر بن الخطاب ويدخل عمر بن الخطاب ويقف عند المسجد الأقصى ويطلب من سيدنا بلال يقول لهم وقفوني على حتة عالية فيقف على جبل زي دون عشان يبقى شايف المسجد الأقصى بعينيه هو وكل جيوش المسلمين عايزين يشوفوه كلهم من حتة مرتفعة ويقول له أذن يا بلال ويقف سيدنا بلال يأذن للصلاة سيدنا بلال الأول قال له يا أمير المؤمنين أنا ما بأذنش لحد بعد الرسول عمر يقول له هذا يوم يسعد رسول الله إن المسجد الأقصى معانا ويقف عمر بن الخطاب ويقف بلال ويجي بعده صلاح الدين ويقف صلاح الدين ويجي من نفس هذا الطريق ويقف صلاح الدين ويقول كلمته الشهيرة كيف ابتسم والمسجد الأقصى أسير لغاية ما يدخل ما أقدرش ابتسم مشتاقين للمسجد الأقصى بتحبوا المسجد الأقصى تيجي ندخل ونكمل ونشوف أكتر جوه ونشوف الخريطة خط سير موسى خط سير عمر بن الخطاب خط سير صلاح الدين المسجد الأقصى لازم يغلى في قلوبنا دي قيمة النهاردة تعالوا نكمل مع بعض في خط سير موسى وهو ذاهب هو وبني إسرائيل إلى المسجد الأقصى تعالوا نكمل احنا واقفين دلوقتي قدام الخريطة اللي بتحط خط سير سيدنا موسى متجه إلى القدس هنا هنا مكان القدس وآدي البحر الميت وآدي جبل نيبو اللي احنا واقفين عليه دون جبل نيبو اللي احنا واقفين عليه الآن وآدي خط سير سيدنا موسى وبني إسرائيل متجهين والآية يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على على أدباركم فتنقلبوا خاسرين سورة المائدة الآية 21 آدي خط السير بتاع سيدنا موسى هيوصل لغاية وآدي الجرش هيفضل المفروض يوصل لغاية ما يوصل هنا هنا مكان القدس واحنا هنا المسافة دي حوالي كذا و30 كيلو وهو متجه إلى هنا وصل إلى هذه النقطة خلاص بينه وبين القدس 10 كيلو فإذا ببني إسرائيل يتخاذلوا ويخافوا ويجبنوا وما يدخلوش القدس وتحرم عليهم بس انا عايز ارجع للقصه من الاول سيدنا موسى لما لقاهم وقفوا ومش عايزين يكملوا من هنا لغايه الاخر بدا سيدنا موسى يحفز بني اسرائيل بدا يقول لهم كلام انا حاسس ان احنا اللي محتاجين الكلام ده وعشان كده ربنا قاله لنا في القران متقال لنا في القران كان ربنا بيقول لنا وجيكم انتوا كمان تخيل بقى خطبه سيدنا موسى هنا عشان يحفزهم للوصول خطب فيهم خطبه والخطبه جت في القران الايه 20 في سوره المائده افتحوها وقروها واذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا يا, يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم هيحفزهم عشان يكملوا العشرة كيلو دول بأربع حاجات وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم حفزهم للدخول بأربع حاجات اذكروا نعمة ربنا عليكم ده عمل معاكم حاجات عظيمة قوي ده كل ده عشان تعملوا حاجة لدينه بقى اشكروا النعمة بأن انتوا تعملوا حاجة للقدس احنا محتاجين نسمع الكلام ده الحاجة الثانية اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء واحنا بعت فينا النبي صلى الله عليه وسلم ونبينا صلى هناك والمعراج كان من هناك اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا انتوا ناسيين بيقول لهم انتوا ناسيين ان يوسف كان ملك لو كان تاريخكم تاريخ ذل كان يمكن نقول معلش لكن تاريخه كان تاريخ عز لو كان تاريخنا كان تاريخ ذل يمكن كنا قلنا معلش لكن تاريخنا فيه خالد وعمر تاريخنا فيه عظماء تاريخنا فيه محمد صلى الله عليه وسلم تاريخنا فيه المسجد الأقصى عاش فيه المسلمين بعد كل عمرة وحج المسلمين يروحوا المسجد الأقصى وكان الشافعي يحب يعتكف هناك ما يعتكفش في أي حتة ثانيه يقول أحب الاعتكاف في المسجد الأقصى وعمود لأبي حامد الغزالي هناك وصلاح الدين ونور الدين محمود وأجيال وأجيال تاريخنا مش تاريخ ذل تاريخنا تاريخ عز المسجد الأقصى غالي قوي غالي قوي غالي عالي قوي سيدنا موسى قال لهم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ايه ده كتب الله لكم يعني ايه يعني هي مكتوبه لهم آه عشان تفهم يعني إيه كتب الله لكم لازم تفهم حقيقة المسجد الأقصى وحقيقة القدس إيه هي القدس مش ملك لأحد كل نبي يجي ربنا يرسله يبقى هو وقومه المسؤولين عن القدس مين النبي ساعتها موسى يبقى ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم عشان موسى هو النبي القدس مين النبي ادم يبقى هو المسؤول عن القدس تخيل مين النبي نوح هو المسؤول عن القدس مين النبي عيسى هو المسؤول عن القدس مين النبي داوود سليمان هو المسؤول عن القدس مين خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم هو وأمته المسؤولين عن القدس هم وأمته المسؤولين عن المسجد الأقصى مسؤولية المسجد الأقصى يبقى ادخلوا الأرض المقدسة لأن هم اللي كانوا مسؤولين عشان ما حدش يجي يقول طب ما هي في القرآن أهي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم في زمانهم كتب الله لكم في زمانهم والأمة الأخيرة هي المسؤولة عن المسجد الأقصى ده تاريخ القدس دي حدودة القدس وقفوا هنا وقفوا ليه لكن احنا مشتاقين نقرب احنا هنوقف مع الخريطة على كده وانا عارف ان انتوا نفسكم انا عمال كل شوية اشوقكم واوعدكم واقول لكم هنقرب اكتر وهنروح اكتر احنا بينا وبين القدس دلوقتي اقرب من 30 كيلو 25 30 كيلو وهنروح وهنقف في مكان هنحاول نقرب على قد ما نقدر عشان نشوف قبة الصخرة نشوف المسجد الاقصى انتوا مشتاقين نفسك تكون من اللي ربنا يختارهم يكونوا هناك في المسجد الاقصى خلي بالكم يا جماعه عايز اقول كلمه مهمه قوي قوي قوي قوي انا لسه كنت بقول لكم كل نبي يجي يبقى هو المسؤول عن المسجد الاقصى النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده رحله المعراج لازم في المسجد الاقصى ولقاء الانبياء لازم في المسجد الاقصى ليه ليتسلم الرايه رايه المسجد الاقصى عشان كده اجتمع بالانبياء هناك مش في مكه ايوه عشان يستلم رايه المسجد الاقصى من مين من سيدنا موسى ويجتمع الانبياء ويدخل سيدنا محمد وسيدنا جبريل وتقام الصلاه ويقف الانبياء كلهم صف واذا سيدنا جبريل يقول له ها مين اللي هيصلي بالانبياء اماما سيدنا ابراهيم ولا سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى تقدم يا محمد صلى الله عليه وسلم ويقف ال- النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالأنبياء إماما عندنا في السنة حديث حلو قوي بيقول لا يؤم الرجل في بيته ما ينفعش أبقى في بيتك وأصلي بيك إمام مين الإمام في البيت لما اجي لك بيتك اللي يصلي إمام أنت صاحب البيت مين اللي صلى بالأنبياء يبقى مين صاحب البيت ومين المسؤول عن البيت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ويطلع المعراج من هناك وينزل من المعراج على هناك رغم انه رايح مكه طب ما يرجع من المعراج على مكه ما هو ينفع ينزل من السماء على مكه لا ينزل على هنا ينزل على هنا على هذا المكان تيجي نفحش تيجي نقرب اكتر بس بشرط احنا هناخدك دلوقتي ونروح ادعي واصدق النية قيمة النهاردة حلقة النهاردة كلها على القيمة دي حب المسجد الأقصى بس في أربع شروط بني إسرائيل ما كانوش فيهم عشان كده ما عرفوش يكملوهم إيه الأربع شروط دول وهيبقوا فيك ولا لأ ولو مش فيك مش هتروح ولو بقوا فينا نروح تعالوا نكمل نشوف القدس والمسجد الأقصى بعينينا بالكاميرا تعالوا نكمل مع بعض اخيرا وصلنا احنا هنا ما زلنا في اخر نقطة في جبل نيبو خلاص ده سفح الجبل وقدامنا هناك زي ما انا بشاور بالظبط في هذا الاتجاه بالظبط القدس المسجد الاقصى الارض المباركة انتوا متخيلين احنا فين يا اخوانا احنا بينا وبين هناك 25 كيلو احنا شديد القرب لهذا المكان يا سبحان الله مشتاق تكون هناك مشتاق تصلي هناك المكان اللي احنا فيه ده جبل نيبو كان عليه سيدنا موسى وعلى فكرة سيدنا موسى دفن في هذا الجبل وهذا المكان اللي احنا فيه جبل نيبو مر منه عمر بن الخطاب ومر منه الصحابة ومر منه التابعين ومر منه العلماء ومر منه صلاح الدين شايف شايف المكان قريب قد ايه ويا ترى احساسك دلوقتي ايه بس خلي بالك الامنيات لوحدها مش كفاية الاماني لوحدها ما تحققش شيء في صفات في صفات لازم تكون موجودة والصورة صورة المائدة وقصة سيدنا موسى وليه ما دخلوش ووقفوا هنا ودفن سيدنا موسى هنا وكان نفسه يدخل وهو يعني سيدنا موسى قال وتمنى وسأل ربه ائذن لي أن أدفن على أسوار القدس هو عارف خلاص هنا هنا الآخر بعد كده ما فيش 25 كيلو يبقى هناك طلب ان هو يكون هنا ويعني يقترب قدر الامكان ويمكن ابن حجر له كلمه جميله قوي من العلماء يقول لك طلب موسى ان يدفن على اسوار القدس لانها لانه يعرف ان المسؤول عنها ليس هو ولكن امه محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى وقف لغايه هنا وهو يعلم ان انت المسؤول عنها هتقول ايه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامه هتقول ايه لسيدنا موسى هو وقف هنا عشان انت تكمل عشان انت اللي مسؤول تخيل في هذا المكان وانا عايز اقول الارض المباركه وليه اتسمت بالارض ليه اتسمت بالارض المقدسه ليه اتسمت بالقدس ده كل الانبياء اتجمعوا هناك دي ارض الانبياء ده المكان الوحيد على وجه الارض اللي اجتمع فيه اعظم اجتماع في التاريخ مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اجل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اجل تسليم الرايه الى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان انت انت متخيل اللقطه المكان ده كل أنبياء الله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك كلهم كلهم كلهم وقف النبي صلى بيهم شايف مين واقف وراه سيدنا موسى واقف وسيدنا داوود واقف وسيدنا سليمان واقف كله واقف كله واقف لأن, لأن هو المسؤول لأن الراية سلمت إليه سميت بالأرض المقدسة من لأنها يعني أقدس ناس في الأرض ولأنها مقدسة عند الله تبارك وتعالى سميت قدس لذلك أعظم مكان في التاريخ اجتمع فيه أنبياء الله تبارك وتعالى بس أنا عايز أقول لكم ملحوظتين هنا بص يا إخوانا افهموا مني النقطتين دول النقطة الأولانية الحياة حرب وسلم آه، آه، جهاد وعبادة حتى العبادة لونين عبادة تغذي الروح والقلب وجهاد ولذلك ربنا أوجد حرمين حرم مكي ومسجد أقصى وكل واحد فيهم بيرمز لحالة الحرم المكي دار أمنه دار عبادة القلب والروح ومن دخله كان آمنا والمسجد الأقصى دار جهاده وإصلاح الأرض عمرك فكرت ان ده دور المسجد الحرام وده دور المسجد الأقصى الم- ال- النقطة الثانية والملحوظة الثانية وهي مهمة قوي المسجد الأقصى ترمومتر الأرض يعني ايه ترمومتر الأرض؟ ايوه المسجد الأقصى ده المكان ده ترمومتر الأرض يعني ايه ترمومتر الأرض عارف الترمومتر مش بيقيسوا بيه الحرارة عالية ولا ولا معتدلة عايز تعرف الارض ماشيه كويس ولا لا شوف المسجد الاقصى مع مين عايز تعرف الارض حالتها ايه لو انت جاي من كوكب تاني ونزلت على الارض وعايز تعرف في دقيقه وضع الارض ايه شوف ال- شوف المسجد الاقصى مع مين مع الصالحين مع العنصريين مع الجبارين هم قالوا لموسى ان فيها قوما جبارين عايز تعرف وضع الارض شوف المسجد الاقصى مع مين ال- الحته دي خطيره قوي احنا اتعلمنا كذا حاجه النهارده المسجد الحرام والمسجد الاقصى ده لعباده الروح وده الجهاد اتعلمنا ان المسجد الاقصى هو ترمومتر الارض وضع الايمان في الارض الايمان الحق ايمان العطاء والانتاج والخير مش العباده فقط وضع الايمان في الارض ايه شوف المسجد الاقصى مع مين وانت تعرف حاله الارض كلها شكلها ايه الحاجه الثالثه اللي اتعلمناها وهي مهمه قوي قوي قوي قوي المسجد الاقصى مش ملك حد الملك المسجد الاقصى ملك كل نبي من الانبياء يجي في عصره فخاتم الانبياء وامته هم المسؤولين ممكن ممكن تراجعوا معايا الايات عشان نطلع الاربع صفات الاربع صفات اللي المفروض اللي يكون في هذا المكان لازم تكون فيه الاربع صفات شوف الايات الايه الايه 20 من سوره المائده واذ قال موسى لقومه يا قوم اسمع اسمع الايات معايا و- والايات سوره المائده من اول الايه 20 والايات مش بتتكلم بس على سيدنا موسى الايات بتكلمنا احنا واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم الكلام ده لينا يا جماعه اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين يا يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين الاربع صفات هيبانوا اقول لك الاربع صفات ممكن تجيب ورقه وقلم وتكتبهم عندك اكتب هات ورقه وقلم بسرعه واكتب عندك الاربع صفات واعرضهم على نفسك وشوف فيهم وادخل على عمرو خالد دوت نت بالليل هتلاقينا حاطين لك الاربع صفات وجدول وتشوف قيمه حب المسجد الاقصى في قلبك عامله زي ايه جبت الورقه والقلم تكتب الاربع صفات معلش يا اخوانا سامحوني انا انا ببص في الكاميرا ومش قادر ابص كويس لان الشمس في عيننا ويمكن اتحرق وجوهنا مش مش وجه ده بس وجه كل اخواننا اللي موجودين معانا كل الوشوش اتحرقت بس ده يجي ايه ده ولا حاجه في اللي احنا بنتكلم فيه حاجات حاجات ولا حاجه حاجات بسيطه اربع حاجات اساسيه واحد شجاعه ونفس حره مش ذليله اول صفه للجيل للشباب للناس للستات عشان ابناء ولادك اللي يطلعوا شجاعه ونفس حره مش ذليله النقطه الثانيه ثقه وتوكل على الله مش ضعف توكل على الله الصفه الثالثه وحده واخوه مش امه متفرقه متنازعه وبنكره بعض وبنعادي بعض يا عرب ويا مسلمين الصفه الرابعه والاخيره للي المفروض تكون فيهم للي هيروحوا ويكونوا هناك ويصلوا هناك ويكونوا من اهل المسجد الاقصى حركه وانتاج وعطاء اربع صفات شجاعه عطاء وحريه أو عطاء وانتاج النقطه الثالثه ثقة في الله وتوكل على الله النقطة الرابعة والأخيرة وحدة وأخوة شوف الأربع صفات عكسهم موجود هنا عشان كده مش هيدخلوا اصل الارض دي لا دي ترمومتر الايمان ما يدخلهاش الا المؤمنين حقا عشان كده مش هيعرفوا بص الاربع صفات يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين بص الايه 22 قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين عكس الشجاعه خوف وذل ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها ابدا حتى يخرجوا وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون ادي اول صفه ادي اول صفه عدم الشجاعه الصفه الثانيه قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب خذوا خطوه اتحركوا هم بلا حركه بلا انتاج بلا عطاء الصفه الثانيه بغير عطاء وبعد شويه برضه بغير عطاء هيقولوا ان ها هنا قاعدون امه مش عايزه تتحرك شباب مش عايز ينتج واقف مكانه مش عايز ياخد خطوه لقدام مش عايز يتعلم علم جديد في مجاله او في مجال اخر مستسلم للبطاله مش عايز يتعلم مش عايز ياخد خبرات إنها هنا قاعدون الصفة الثانية عدم استعداد للحركة وللإنتاج والعطاء قال رجلان كان فيهم اتنين بس بس اتنين ما يكفوش قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب الآية دي حلوة قوي خدوا خطوة خدوا خطوة للأمام فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين انتم مشكلتكم ضعف الإرادة ضعف الثقة في الله ضعف وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ردوا عليهم تنازعوا مع بعض واتخانقوا مع الرجلين واشتد الخلاف ردوا عليهم و- وقالوا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون إيه سوء الأدب ده وإيه, وإيه ضعف الثقة في الله دي وإيه إنا ها هنا قاعدون إيه الكسل والتراخي والعجز ده وإيه ابن أنفس الذليلة دي عشان فيها قوما جبارين موسى ما عندوش غير الآية الأخيرة قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي دول متفرقين ما فيش وحدة بينهم ما فيش غير أنا وأخويا بس اللي بيننا هذه الوحدة قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين اللي مش عايز يكون في المسجد الأقصى فاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين أربع صفات هل أنت شجاع هل أنت متوكل على الله هل أنت بيننا- بينك وبين بقية العرب والمسلمين أخوة وحب هل إحنا أمة متآخية م- متحدة النقطة الرابعة والأخيرة هل في حركة وإنتاج وعطاء لأن ما عندهمش الأربعة يا جماعة حب المسجد الأقصى مش كلام مش نظريات مش دموع صفات أربعة ادخل لي النهارده على عمرو خالد دوت نت وقول لي القيمه دي عندك قد ايه انت فيك ايه من الصفات الاربعه تدي لنفسك كام في الميه في الاربعه اديني اديني درجه في كل واحده هل انت شجاع صاحب نفس حره تاخد كام من عشره السؤال الثاني هل انت ثقتك وتوكلك على الله عالي السؤال الثالث تاخد كم من عشرة في التوكل على الله جرب نفسك شوف انت في حياتك عامل ازاي ثقتك في الله تعاملك مع الله عامل ازاي السؤال الثالث انت الاخوة والوحدة نظرتك لبقية المسلمين في بلادنا لبقية العرب علاقتك بكل الناس في بلادنا العربية مسلمين ومسيحيين فيك تعايش وانفتاح و... واستعداد للوحدة واخوة ليك اخوة تحبهم ويحبوك تعينوا بعض على طاعة الله تعملوا تنتجوا تنجحوا مع بعض هل انت متحرك بتنتج بتنجح في كليتك قادر على العطاء بتساعد الغلابة اربع صفات تاخد كام تاخد كام لو اديت نفسك درجة كبيرة شوف حط ايدك في ايد ناس تانية قول لهم ان شاء الله نكون احنا الجيل المقصود انما بنو اسرائيل ما كانوش كده لذلك ختام الاية قال فانها محرمة عليهم مين اللي قال ربنا سبحانه وتعالى اصل دي ترمومتر الايمان مش اي حد يدخلها قال فانها محرمة عليهم على فكرة بعض التفاسير قال فانها محرمة عليهم تحريم ابدي أربعين سنة يتيهون في الأرض وفي تفاسير أخرى قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة في رأيين رأي بيقول إنها قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة لغاية ما يستكملوا الصفات الأربعة وفي رأي تاني قال فإنها محرمة عليهم تحريم أبدي إنما المهم إن سيدنا موسى بعد كلمة قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض عقوبة يا ترى يا مسلمين احنا لما سيبنا الصفات الأربعة اللي احنا فيه ده نوع من التيه زي اللي كان فيه بني إسرائيل هم كانوا تايهين في الحتة دي في الجبال دي يا ترى احنا في نوع من التيه واحنا مش واخدين بالنا تيه نفسي تيه معنوي يا ترى احنا بنعاني من اللي هم عانوا منه أربعين سنة يتيهون في الأرض ليه 40 سنة عشان يتغير الجيل أصل 40 سنة يكون مات جيل وطلع جيل جديد ولذلك ايه يا سيدنا موسى دورك من الان تعب قوي سيدنا موسى بذل مجهود رهيب دورك ايه من النهارده يا سيدنا موسى الشباب اجهز جيل من الشباب رجال عندهم الصفات الاربعه ناجحين في عملهم بيعطوا بيساعدوا من انفس حره شجعان متوكلين على الله بينهم اخوه ووحده هو ده الجيل شفتوا القدس كده بقى كلام مش كلام نظري بقى كلام تعرف نمسكه في ايدينا هات لي الصفات الاربعه دول قال فانها محرمه عليهم أربعين سنه يتيهون في الارض لما يصلحوا نفسهم يبقوا يدخلوا يتيهون في الارض ومات سيدنا موسى في التيه وما لحقش يخلص الصفات الاربعه لان محتاج 40 سنه وجه يوشع بن نون تلميذه النجيب اللي هنشوف في الحلقات الجايه لما نشوف موسى والخضر وغيره ازاي سيدنا موسى هيبدا يرتقي بيه و- و- ويجهزه وهيجهزه اول ما هيجهزه بالعلم عشان يوشع بن نون هو اللي هيدخل وهو اللي هيكون استكمل الصفات الاربعه في قوانين لربنا في الكون زي ما الشمس بتطلع من المشرق المسجد الاقصى مش لاي حد للي عنده الصفات ترمومتر الايمان في الارض مش اي حد مش بالكلام مش بالدعاء فقط باستكمال صفات قوانين قوانين ثابته في الكون قال فانها محرمه عليهم أربعين سنه يتغير الجيل يا ترى احنا الجيل الموجود يكون هو ولا لسه هنستنى جيل تاني لكن الحقيقه انا عايز اقول ان سيدنا موسى مات هنا سيدنا موسى كان نفسه يكمل لكن سيدنا موسى ومات وهو متعلق بالقدس وتمنى من ربنا ان هو يدفنه في اقرب بقعه للقدس فدفن هنا على جبل نيبو دفن هنا وقريب يعني احنا طبعا لا ندري بالظبط المكان وهنيجي في حلقة وفاة موسى لكن دي آخر نقطة بعد كده مشارف المسجد الأقصى ومشارف القدس دي الآيات مشتاق للمسجد الأقصى أنا خايف يكون ما كانش عندك في قلبك قيمة كبيرة للمسجد الأقصى عادي اه مسجد لا ده ترمومتر الإيمان في الأرض ده في رقبتك النبي وصاك بيه ده النبي استلم الراية عشان يسلمها لك انت انت انت المسجد الأقصى في رقبتك هتتسأل عنه يوم القيامة اصدق ربنا وحطها نية من نواياك الكبيرة والناس المصورين اللي بيصوروا معانا انتوا كمان خدوا نية ان انتوا بتوروا الناس هذا المكان عشان تقولوا عملنا عشان يوم القيامة نعرف نعتذر لربنا انا اعتذر لربنا يا رب انا عملت الحلقة دي عشان اقول كملوا حاولت في نفسي وفي ولادي اكمل الاربع صفات كملوا بقى في ولادكم خدوا نية ده غالي قوي طول ما هو طول ما هو المسلمين ما لهمش مكان فيه هتتسألوا يوم القيامة بصوا له كويس يا اخوانا املوا عينيكم املوا عينيكم قوي قوي قوي واصدقوا النية مع ربنا قوي قوي قيمة النهاردة غالية قوي قوي قوي احنا عايزين نقرب لكم اكتر ونخليكم تشوفوا اكتر و- وهنعمل تعديل دلوقتي في العدسات عشان نحط عدسات تتيحلكم ان انتوا تشوفوا ب- ب- عن اقرب واقرب عدسه مخصوصه لهذا ال- لمثل هذه الاماكن البعيده املوا عينيكم يا اخوانا وشوفوا كويس املوا عينيكم بنيه مش مجرد نظره آه، يمكن ما تو- ما اتيحش ليكم غير ان انتوا تشوفوا صور من بعيد لكن نصور كده بالله عليكم آه، املى عينك وقلبك مش عينك بس وعقلك وخد نية تعيش معاك على طول واكتبها عندك قيمة النهاردة غالية قوي آه أنا حابب إن إحنا في الآخر ندعي واحنا مش من عادتنا بندعي واحنا في الخارج بس المكان واللقطة وشعور الواحد وهو هنا مخليه عايز يدعي يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين من علينا بصلاة في المسجد الأقصى من علينا بصلاة في المسجد الأقصى اللهم إن هذا المكان اجتمع فيه أنبياء الله وكان إمامهم عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا اللهم اعذرنا يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك أن نحاسب على ذلك حسابا عسيرا يوم القيامة نعوذ بك أن نكون قد نسينا المسجد الأقصى ونسيه أولادنا وشبابنا فنحاسب يوم القيامة حسابا شديدا اللهم اعذرنا بهذه الحلقة واغفر لنا بهذه الحلقة وشفع فينا نبيك يوم القيامة بهذه الحلقة اللهم اجعل اجعلنا نلقى نبيك ونلقى موسى عليه السلام يوم القيامة يكونون فرحين بنا فعلتم ما عليكم للمسجد الأقصى اغفر لنا وسامحنا وأعنا وافتح علينا ارزقنا نفسا حرة شجاعة ارزقنا حسن التوكل عليك ارزقنا حسن الثقة بك اللهم ارزقنا أخوة ووحدة تعيننا على ذلك اللهم إنا نسألك عطاء وإنتاجا وبذلا وحركة في هذه الحياة تجعلنا أهلا له يا رب العالمين اللهم يا رب اكتب كل من يسمعنا الآن رفقاء النبي وموسى عليه السلام في الجنة اللهم اجعلنا رفقاء النبي في الجنة وفرحه بنا يوم القيامة واغفر لنا أجمعين آمين آمين آمين